مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا مع الشباب حلقه جديده وحلقه خاصه جدا من حلقات مع الشباب بنتكلم فيها عن الغضب الغضب هو شعور بينتابنا كلنا لكن يا ترى هل بنقدر نتحكم في الغضب يا ترى هل هناك فوائد للغضب هل عندنا استراتيجيه نعرف نتحكم من خلالها في غضبنا ايه حكايه الغضب الذاتي والغضب من الغير كل ده هنعرفه في حلقه النهارده باذن الله عز وجل تحت عنوان فن اداره الغضب معنا ضيف منذ ان شرفنا من الوهله الاولى والاتصالات والرسائل تنهال علينا من كل حدب وصوب هو في الحقيقه وعدنا اكتر من مره ان هو يشرفنا وفعلا في كل مره يوفي بوعده هو معانا النهارده الدكتور ابراهيم الفقي رائد التنميه البشريه في الوطن العربي فاهلا ومرحبا بك اهلا بيك عمر منورنا متشكر ومشرفنا.
جدا الله يبارك فيك الله الله ينور كما ايضا يسعدني ويشرفنا ان نرحب بالشباب معنا في الاستوديو على الهواء مباشره الاسم احمد اسامه خريج نظم معلومات اداريه والله متشرف جدا بدكتور ابراهيم وده اللقاء الثاني وانا قابلته اول مره في منحه الفقي اللي انا داخلها واستفدت منها كتير والله قوي يعني ما شاء الله اهلا وسهلا
آه، محمد أسامة فتحي خريج كلية آداب قسم تاريخ وحاليا شغال آه، في م- منسق إداري في مكتب استشاري هندسي اهلا بيك
محمد عبده احمد عبد العزيز طالب كليه العلوم وطالب المعهد العالي لاداره الدعاه وخطيب معتمد بالجمعيه الشيوعيه ومدير تنميه بشريه وصحفي وشغال في شركه ادويه ايه ال title ده كله
انا والله في حاجات ما قلتهاش ماشي بس طبعا انا مش اول مره اقابل الدكتور ابراهيم فقي، أنا قابلته مي- مئات المرات من خمس سنين قابلته في كل كتاب قراته له قابلته في كل محاضره سمعتها لحضرته قابلته في كل تلميذ اتلمست على ايده ودلوقتي انا سعيد جدا ان انا قابلته شخصيا اهلا بيك محمد
آه، بدر الكردي شغال في مجال البيع آه، انا سعيد جدا ان انا اتشرفت بمعرفه حضرتك المره الثانيه في برنامج مع الشباب
اهلا بيكم وان شاء الله هننتظر مشاركتكم معنا طوال الحلقه باذن الله عز وجل. دكتور ابراهيم الغضب ايه حكايته؟
انت عارف لما نيجي نقول ايه هو الغضب عباره عن رد فعل مم.
عاطفي شعوري تلقائي لحاجه الانسان بيدركها انها خطر عليه فلما انسان ممكن يحس بالظلم او يحس بالتعب او يحس ان في توقع متوقعه ما يحصلش فبيحصل حاجه اسمها انعكاس داخلي فالرساله من مخ الجسم بتبقى حركه طوارئ من مخ الجسم جسم مخ وشغاله فبص تلاقي على طول adrenaline gland اللي هي الكليتين فوقهم كده حتتين مضخات اسمهم ادرينالين فبتضخ في جسم الانسان عشان يبدا يدافع عن نفسه يا اما هيهجم يا اما هيهرب اسمها fight or flight هجوم او هروب فالغضب نفسه بيبقى بيبقى طاقه قويه جدا جدا ودم بيندفع في كل حته في جسمك ومخك بيعمل غليان جامد جدا فممكن يكون خطر طبعا لان ال- ال- الطاقه دي كلها ممكن تكون ضدك أو وسبب ممكن امراض تستخدمها.
كتير زي مرض السكري وغيره يعني.
كل الطب في سان فرانسيسكو مم.
سنة 1986 قالت لك ان ان الاحاسيس اللي من النوع ده بتسبب 75% من الامراض يعني.
واخيرا قالت لك جامعه هارفارد سنه 1994 قالت لك ان اكثر من 93% من السراير في المستشفيات نابعه لحاجه اسمها ال psychosomatic disease psycho اللي هو العقل soma اللي هو الجسد فالعقل بيرسل رساله الى الجسد فالجسد يتفاعل معها ياخد منها جزء من الاحاسيس حته اسمها ال limbic system بسميها العقل العاطفي يحصل رد فعل جسماني شعوري فكل حته فيك بتتحرك ممكن اي حد دلوقتي ممكن يفكر في حد مضايقه ويغضب وهو قاعد شوف هو عامل ازاي تمام.
ممكن فجاه هتلاقي وشه تنفسه تعبيرات وجهه عارف دم يضخ في وشه جسمه كله بيترعش تحسه أو- بيغلي.
اه بيبقى عامل زي عفريت تمام.
فتبص تلاقي جوه ما تاثرش ضربات قلبه تنفسه ضغط دمه كل حته فيه اعضائه تاثروا طبعا فده ممكن يوصل يغير. مع الوقت مع التراكمات ممكن يوصل المستشفى اها انواع الغضب يا دكتور انت عارف في غضب سلبي تمام في غضب ايجابي في غضب عنيف مم.
الغضب السلبي انك بتغضب لكن ما فيش نتيجه تمام انت غضبت عليا وغضبت على ابنك وغضبت على صاحبك غضبت على غضبت على الشغل غضبت وخلاص ما عملتش حاجه عملت اشتكي بس فده غضب سلبي انا غضبت لكن ما استفدتش الغضب الايجابي ان انا ممكن جدا اكون دخلت بطوله كب... كرياضي كبطل وبعدين ما كسبتش البطوله الاولانيه من كتر ما انا كنت متضايق بدات اتمرن احسن اصبحت افضل حد يخش الامتحان كان عاوز يجيب حاجه م... كان متوقع حاجه معينه ما حصلتش بقى غضبان اكتر فقرر يكون افضل فالغضب الايجابي انك بتلاحظ حاجه بتحصل لك وبتشتغل عشان خاطر تصلح الحاجه اللي هي ما جاتش زي ما انت عاوز اما الغضب العنيف ان انت بتغضب للغضب فتنفجر على ولادك وتضربهم تنفجر على صاحبك وتخسره تخسر فرص في حياتك وتبقى غضب وتلاقي ضربات قلبك ومش عارف تتنفس زي السينما قلبي ويموت خلاص ويجي بعد فتبص تلاقي ده الغضب العنيف اللي ما فيش منه اي فايده تمام.
الغضب طاقه قويه جدا اذا كانش نعرف نوجهها ممكن تحطمنا ممكن تحرقك زي الحماس الواحد لما يكون متحمس يعمل حاجه ومش عارف يعملها بتنعكس عليه نفس الشيء بالنسبه للغضب فلو انا غضبان غضبان سلبي او غضبان عنيف طب النتيجه ايه؟ طب انت غضبت بعد ما غضبت حصل ايه؟ انا ياما شفت ناس بتخرس يعني بتروح عليهم فرص في حياتهم بسبب مش عارف يتكلم أها.
انا ما كنت يعني في في كندا اول ما اشتغلت في فندق هناك المانيجن كان في طباخ كان واحد من المديرين شتمه وقال ادبه عليه فطبعا الطباخ عنده حق لو لو اشتكاه هياخد حقه 100% لو اشترى النقابه هتبقى مشكله كبيره قوي بالنسبه للاداره تمام.
لكن هو مش بس كده راح واخد حله وراح خبطه بيها يا
لكن قام بالواجب فطبعا التاني اتعور فكانت مشكله عليه أيوة.
ايه اللي حصل له؟ خسر فرصه كان ممكن يحقق فيها حاجه اها خسر شغله تمام وبعدين كسب ايه بعد كده لما راح البيت بعدها باسبوعين ثلاثه لك ايه اللي انا عملته ده؟ ما كانش يستاهل كل ده عشان كده الغضب ممكن يكون قاتل اه يعني غدا ممكن في يوم من الايام يوصل انه يدمر حياتنا تمام ازاي آه، نقدر فعلاً.
يا دكتور نتعامل آه، مع الغضب وازاي نقدر نحط استراتيجيه للتحكم في الغضب في حاجتين مم.
اولا لازم الادراك التام ان الشخص لازم يعترف انه من تمام.
النوع اللي بيغضب من ضمن الغضب تطلع لك العصبيه يقول لك حد كان عصبي بس اللي وصلك لدي ان الغضب نفسه عنده جذور لما الشخص نفسه حاسس بعدم تقدير او شخص حاسس بعدم الحب او بعدم الانتماء او حاسس بالظلم او حاسس بانه ضايع او ما فيش تقدير الحاجات دي كلها تخلي الشخص تنعكس عليه فيغضب فالغضب اللي جوه هو القيمه وبعدين طلعت على الناس بره على شكل عصبيه قلت انا عصبي لكن الغضب اللي جواه هو ده لازم نشوفه فعايزين نعرف الشخص ايه اللي زعله ايه اللي بيزعله ايه اللي بيخوفه ايه اللي يخليه يغضب ايه اللي يخليه ينفجر مره واحده هل هو مفجر هل هو ثوري هل هو محلل هل هو دود هل هو قاتل صامت يعني يتضايق منك وبعدين يمشي ما يكلمكش تاني ودول بيبقوا خطر جدا لان خطر على نفسه وعليك تيجي تكلمه بعد كده ليه ينفجر فيك يبقى لازم اعرف اولا ايه هو الغضب؟ انا بغضب ليه؟ بغضب امتى؟ بغضب مع مين؟ هل في اوقات بتحكم فيها في نفسي؟ دي كلها حاجات لما انا بدات اعمل حكايه اداره الغضب اللي هي دوره هعملها قريب ان شاء الله كان لازم اخلي الناس اخدهم انا باستمرار امشي في ذهنك اقول للشخص عايش ازاي؟ اسلوب حياته بيفكر ازاي؟ بينتمي لايه؟ بينتمي لمين؟ ايه الحاجه اللي ممكن تحصل تخوفه تخليه يغضب او تبعده عن حاجه نفسه فيها وتخليه يغضب، حاجه عايزها ومتوقعها وما تحصلش وتخليه يغضب او اشخاص يخليهم يغضبوا ولما هو يغضب بيغضب على الناس ازاي ولا ممكن يمسك نفسه بيغضب في اي حد ولا في ناس بتحكم في نفسه فيهم أها.
ولو حد غضب عليك انت تتصرف ازاي وكل الناس زي بعض لازم تبقى تمشي في ذهن الشخص وتقول الله طب ما انا كنت هناك قبل كده طب ما ياما حصل لي انا كمان يا ما اتحطيت في المواقف دي يا ما غضبت على حد يا ما حد غضب عليك ما عرفتش تعمل حاجه وتروح البيت تضايق جدا انا كان لازم اتصرف اسلوب احسن من كده او انت تغضب على حد وبعدين ترجع تقول ايه اللي انا عملته ده انا غضبت عليه ليه كان ممكن اتصرف باسلوب احسن من كده هنا بيبقى اول حاجه الادراك والتقييم واعرف بالتحديد الحاجات اللي بتخليني اغضب تمام.
طالما ادركتها وعرفتها هبدا اقيم دلوقتي هل دي تستاهل فانا عملت استراتيجيه اسمها استراتيجيه الادراك المتكامل اها يعني ايه اول حاجه ادراك التحدي اللي بيخلينا نتضايق التحدي ممكن يكون شيء او شخص يا شيء يا شخص حاجه حصلت لي او شخص عمل لي حاجه يبقى انا عرفت التحدي نفسه فبقعد اكتبه لان الشخص لما بكون معاه بيقول حاجات معينه بتعصبني بتعفرب اول ما اشوفه بغضب تمام.
في ناس كده تبص له تغضب أيوة، على أيوة.
طول من غير سبب اتعودت انك تغضب يا اما في حاجه بتخليك تتضايق قيمه حد يلمسك في قيمه حد يقول لك حاجه حاجه تحصل في مكان وتحس فيها انك ايه اللي بيحصل ده ليه كده يعني زي مثلا انا من ضمن الحاجات اللي ممكن تغضبني جدا لو حد يبدا يتكلم على رحمه ربنا سبحانه وتعالى وهو مش فاهم حاجه احنا احنا عارفين الحاجه يعني ممكن نقيم رحمه الله ازاي بتمنع الرحمه من الناس يقول لك زي ما حد يقول لك ازاي وده يعني بيبقى كانه شرك ده مش عاوز ده لا بيرحم ولا عاوز رحمه نبيه تنزل الاقوال رحمة رب- الشائعه الخطا اه منتشرة طبعا كتير كلام, من دول.
كلام فتقول لا ثانيه واحده آه.
مش عاوز ترحم انت حر لكن رحمه ربنا بتنزل على الكل صحيح.
فلازم خف ما تتكلمش بالاسلوب ده فابتدي تتعلمه فتبص تلاقي الشخص اللي حاول يعمل لنفسه سكرتير كده ويتكلم كلام كبير مش قده هو مش عارف حاجه خالص دي حاجات انا بعض والصنف ده كتير يا دكتور آه، مليان وتبص لما تيجي تتفرج في التلفزيون ويقعدوا يركزوا على حاجات سلبيه حاجات سلبيه الله هي البلد ما فيش حاجه كويسه خالص ده احنا ابطال مصر احنا أب- ابطالنا في مصر ابطال العالم في الاسكواش وفي السباحه وفي التايكواندو وفي كمال الاجسام غير علمائنا في 25 سنه شوف كم عالم طلعوا عندهم جائزه نوبل زراعه زراعه الكلى في مصر 98% نسبه نجاحها في امريكا 75% الله مش تعرف ان البلد بخير بص حواليك طب حضرتك مش معايا ناس مقبله اكتر على مشاهده البرامج اللي من النوع ده اللي بي- بتجيب السلبيات اللي بيجيب المشاكل اكتر حتى ما بيعرضوا الايجابيات عارف ليه اه
لو تطلع بعض البرامج بتقول لك على فكره يعني نجيب اتجوز سا- ساميه وساميه كويس قوي وجابوا عيال ومبسوطين وفرحانين ما حدش هيتفرج لكن بتقول لك على فكره بيتكم فيه حريقه بيتكم فيه مصيبه تحت السرير فيه عفريت ه- بتبص تلاقي خالد يحطك في البقاء ايه ده طب وبعدين حصل ايه طول ما انت في البقاء طول ما انت مشدود طول ما تشوف عشان ايه اللي بعده تمام، تمام.
وبعدين يوصلك للجنان في الاخر فانا بقول للناس انت عايز عاوز تتفرج لازم تنفصل وانت بتتفرج عشان الطاقه دي ما تخشش جواك انا كتير جدا ناس بتعمم تقول لك الدنيا الدنيا صعبه والبلد الله ما في فلوس ما في شغل مش عندك مكان تعيش فيه مش عندك حد تعيش معاه مش عندك حاجه تعيش عليه عليها طب ما تشتغل يا اخي ما اللي بيشتغلوا بيشتغلوا بدل ما تقعد تحقد على حد وتلوم حد وتتضايق وتغضب على حاجه ما عندكش اي اثبات عليها ما عندكش اي كلام فيها ما تحط نفسك في الفعل يا اخي أه. انزل للشركات اعمل لي سي في جديده اعمل لها صفحه واحده بس وكل معلوماتك موجوده في الصفحه دي ما تدينيش شهادات للصبح مهاراتك انا هعينك تمام.
بمهاراتك تعرف كمبيوترز تعرف انجليزي تعرف فرنساوي تعرف اداره تعرف مبيعات تعرف تسويق اديني المهارات وقدم قدم على كل شركه 5000 مره وبدات هتلاقي نفسك بتنجح اهو ما نفس البلد اهي أها.
اللي انت قبل كده نظرتك فعشان كده بقول للناس باستمرار انك تعمل تغيير في حياتك لا يحتاج الى ارض جديده ولكن يحتاج الى النظر الى الاشياء بعيون جديده جميل معنا اتصال ونرجع تاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وبركاته.
ومرحبا أهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك، آه، اتفضلي.
جزاكم الله كل خير على كل اللي بتقدموه وربنا يبارك فيكم يا رب يا رب، اللهم شكرا قوي آمين.
يا أستاذ عمر على آه، على الضيوف اللي حضرتك بتشرفنا بيهم وبتسعدنا بيهم والله تسلمي الله يحفظك آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور إبراهيم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آم، لو سمحت بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال في نفس موضوع الحلقة آم، أنا مش بعرف أتحكم في نفسي في الغضب خالص بع- مع إني بحس إن أنا لو كبت في نفسي ب- بفضل آم، بيجي على أعصابي اها ف... فمش عارفه يعني خل... وفي معظم ال... معظم المواقف بحس ان انا بتغاظ من جوايا بفضل اقول كاظمير الغيظ بس يبقى غصب عني مش بقدر ل- بحس ان دايما اللي قدامي مس- ممكن يظن فيا ظن سوء ما بعرفش ان انا اوصل له اللي انا عايزاه او اوصل اللي انا عايزاه مثلا أها.
كده تمام سؤالك ف- وصل بس يعني تمام عندك سؤال تاني لا شكرا تسلمي ربنا عفوا، يحفظك شكرا تمام نكمل الاول يا دكتور ونبقى نجاوب على الاسئله في الاخر انت عديتي على ثلاث حاجات في نفس الموضوع مم.
الحاجه الاولانيه ان انت بتقولي ما عنديش اي كنترول على نفسي اها والحاجه الثانيه ما بعرفش اتصرف ازاي ما بعرفش اقنع الناس عارف والحاجه الثالثه حكم الحكم اللي حكمتيه وحسيتي بيه ده اول حاجه لازم ترجعي تقولي ما تعمميش ما تقوليش ما عنديش control على نفسي اطلاقا خالص لا عندك control على نفسك كتير والفعل انك توصلي لمرحله تقول لا انا ما عنديش control على نفسي يبقى انا عاوز اكون عندي control على نفسي ما عنديش control على نفسي مع الشخص ده في حاجات محدده في الاسلوب ده عايزك اول حاجه ادراكي ايه الحاجات بالتحديد اللي بتضايقك وبعدين ازاي تنفصلي عنها انك اول حاجه هتركزي على تنفسك ممكن غاز الاكسجين والجلوكوز والميه وطلع زفير وانا بقول الحمد لله المخ بيبني على اخر تجربه حيلاقي اخر تجربه الحمد لله والمخ بيتغذى على الاكسجين والمخ ده هتبص تلاقي الراحه فتعملي التجربه دي كل يوم كل يوم اعملي اربع خمس مرات مع الوقت هتلاقي المخ بيعمل تبديل بدل ما يروح هنا يتعصب يروح هنا عشان يتنفس ويحمد الله سبحانه وتعالى وبعدين تفكري في الحل هتلاقي طالما وصلتي لكده بتوصلي لمرحله اسمها الالفا المخ يبقى مرتاح أها.
اما اني اقنع الناس لازم الاول اسال الشخص ده وافهم منه اكتر ايه فكره عشان اعرف اقيم صح عشان اعرف ارد مظبوط لكن اول ما تزعلي والعقل العاطفي يشتعل خلاص ما فكرش انا لغيت العقل التحليلي تماما فاول حاجه هتنفصلي عن التجربه اتنفسي بعمق مع الزفير قولي الحمد لله واسالي اسئله تحليليه عشان تجمعي معلومات وردي على السؤال مالكيش دعوه انت ردي على السؤال كل سؤال له اجابه وبعدين قبل ما تنامي بالليل اتدربي على الاستراتيجيه دي واول ما تقومي النهار ضربي كمان مره عليها فمع الوقت هتلاقيها جزء منك تسلم يا دكتور ومعنا اتصال تاني السلام عليكم عليكم السلام يا اهلا ومرحبا اهلا استاذ عمر اهلا بيك اخبار اتفضلي حضرتك آه، احنا اصلا يعني احنا مش شايفين حضرتك دلوقتي احنا بس بنكلمك لان احنا مش انتوا ان جاي شاء الله عندنا احنا موضوع.
الجمعه ان شاء الله هنكون موجودين اتفضلي باذن الله انا بإذن بس عايزه اشكر الدكتور ابراهيم واقول له يعني آم، يا ريت بس يقول لنا حاجه تهدي التوتر اللي احنا فيه ايام الامتحانات يعني إحنا ثانويه عامه اصلا اها فاحنا عايزين حاجه يعني تخلي الواحد يهدى شويه ايام الامتحانات لان ده بيؤدي لتوتر فبالتالي يعني ساعات كتير ما بنعرفش نحل بيأثر عليك فعلا أه.
تمام تمام تسمع من الدكتور ان شاء الله ماشي اتفضل يا دكتور انت عارف طالما قلنا ان في توتر من شيء يبقى احنا عرفنا الشعور وعرفنا الشيء مم.
طب لو ما فيش امتحانات يبقى في توتر لا بالظبط تمام.
يبقى معنى كده ان التوتر حصل بسبب هذا الشيء يبقى انا لما ادرب نفسي زي الاستراتيجيه اللي أنا قلتها من شويه ان لو حصل هذا الشيء انا فوق التوتر وفوق الشيء ما بحطش نفسي ان اربطهم الاثنين ببعض في الحاله دي مهما حصل من توتر انا متزن تماما اول حاجه اتوضي وصلي ركعتين لله جميل.
لان الغضب والتوتر والحاجات دي كلها من الشيطان والشيطان من النار وايه اللي بيطفي النار الميه فلما تتوضي بتطفي النار وتقومي تصلي ترتبطي بالله وتاخدي نفس عميق وتقولي الحمد لله حطي ابتسامه على وشك وركزي ان اللي انت بتذاكريه ده مش مصيرك مصيرك عند الله سبحانه وتعالى دي معلومات وبعد كده ممكن تنجحي بيها ما تنجحيش هتشتغلي برضه هتبقي كويسه وهتاكلي وتعيشي كل حاجه شاء الله.
فالمعلومات المعلومات دي بتديك شويه معرفه والمعرفه تخليكي تفهمي ولما تفهمي عندك مهاره ولما عندك مهاره بتحطيها في الفعل لما بتحطيها في الفعل عندك نتائج مش مبسوطه من النتائج غيري الاسلوب انت تبصي بيه الحياه لكن مش الثانويه العامه ولا بتاع لان ده مصيري مين قال ان الامتحانات دي مصيرك مصيرك عند الله سبحانه وتعالى دي معلومات تتعلمي حطي كل طاقتك باذن الله في انك تكوني من افضل الناس مع الله سبحانه وتعالى فتوضي صلي حطي ابتسامه على وشك واتكلي على الله هتلاقي اخد وطبعا الكلام ده مش جديد عليكي تمام والضغط الاسري يا دكتور هو اللي بيعمل المود ده عند الطلاب تمام معانا اتصال تاني نقول السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته اهلا ومرحبا أهلا بحضرتك اهلا بيكي آه، اتفضلي بس كنت عايزة أسأل دكتور بهيني معاكي الدكتور اتفضلي
آه، دكتور دلوقتي وأنا يعني مشكلتي مش إن أنا عصبية أو بغضب لا بالعكس وأنا مشكلتي إن أنا لما بيحصل حاجة مثلا ببقى باردة فبس أنا من جوه اللي هو يعني إيه بتجيلي بقى على جوه أنا من- بقعد أهري يعني أهري في نفسي من جوايا اها وممكن مثلا جالي التهاب في المعدة حاجات كده يعني بيأثر عليكي داخليا يعني نعم بيأثر عليكي بدنيا مش سامعة بيأثر عليكي بدنيا بالظبط كده اها تسمعي من انا يعني يعني طبعا مش عايزه ابقى عصبيه وفي نفس الوقت مش عايزه اغضب يعني بس عايزه مثلا طريقه ان انا اعبر بيها عن الغضب دوت بحيث ان انا ما ي- ما ياثرش عليا بالشكل دوت اها طيب تسمعي من الدكتور ان شاء الله شكرا جزيلا
اسلوب الرابط الذهني الانسان بيهجم او بيهرب اللي اسمها fight or flight اول ما بتغضب يبقى هتهجم الهجوم ممكن يكون بالكلام او ممكن حتى تزق حاجه وتخبط حاجه وتزقها على الشخص او تزق الشخص نفسه فده هجوم اللي هو بيبقى الهجوم الخارجي اما الهروب الداخلي فالشخص ما يتكلمش خالص لكن لما بيمشي بيبقى فيه غليان من جواه لان الطاقه دي ما خرجتش بره تمام.
فهنا عشان كده بقول هنا في الغضب الايجابي عشان اغضب الشخص يشوف ان انا مش مبسوط من اللي حصل ده لكن بمنتهى الاخلاق وبالصوت المناسب بالتعبيرات المناسبه وبقول رايي مش في الشخص في الشيء بس بعمل اسلوب الساندويتش يعني ايه الساندويتش ببدا بحاجه ايجابيه تقول انت عارف انا بقدرك جدا وتنهي متشكر جدا انا اتعلمتني حاجه جديده ولما ادي رايي مش في الشخص في الشيء اقول في حاجه حصلت دلوقتي انا فهمتها بالاسلوب ده فانا محتاج انك تقول لي هي معناها ايه هنا اصبح في حوار في جميل، قوه جميل.
اقناع إن شاء في الله.
الحالات دي انا بدرب نفسي على كده تمام وبعمل لنفسي رابط لما اتحط مع الناس اركز على تنفسي انا بركز على دي باستمرار لان اول ما الشخص اتحط مرحله تهوب ويهجم او يهرب هتبص لتنفسه يا اما سريع جدا يا اما بطيء جدا وداخليا تعبان ضربات القلب بتزيد تنفسه ضعيف ضغط الدم بيزيد وكميه الادرينالين بتضخ في الجسم والعضلات فانا عايز اهدي دول اللي بيهديها التركيز الداخلي في الله سبحانه وتعالى مع التنفس وزفير خليه اطول اطول اطول اطول من الشهيق فتلاقي الجسم كله بيبدا ينزل يقع ففي الحالات دي ما تعمليش اي مجهود عشان تفكري سيبي نفسك لله سبحانه وتعالى وبعد كده ارجعي فكري في الحل لو في حل يكون ايه سيبك من الشخص لا تبصي له ولا تعبيراته ولا تحركاته لان هو ده بتعمل لي محتوى متكامل أه. فيها شيء وفيها شخص فيها بدايه فيها محتوى وفيها نهايه فانا بقى يا اما امشي وكان نفسي اعمل حاجه وانا اروح البيت اغلي انا كان لازم اقول ولازم اقول وبعدين اعمل سينما في ذهني واكلم نفسي وهو يرد عليا وانا شتمته ده كل ده في ذهني هو مش موجود واجني نفسي زياده فعشان كده لازم اتدرب انا مع نفسي ودي اسمها التدريبات الذهنيه ان انا بشوف لو اتحطيت في الموقف ده اقول ايه طب انا عاوز اقول ايه طب اسمع ازاي طب انظر ازاي تعبيرات وشي هتكون عامله ازاي وادرب نفسي مره على مره على مره هلاقي المره دي ما قلتش حاجه يمكن قلت كلمه واحده افضل كان زمان ما بقولش حاجه خالص دلوقتي قلت كلمتين طالما بدات في مكان افتكر الانسان اول ما يعمل حاجه العقل البشري يخليها تتسع وتنتشر من نفس النوع كل ماذا هتبقى افضل زي اللي يكون مثلا وصل وزنه بقى زاد شويه وبيلبس بنطلونات 34 راح يلبس بنطلونات 36 هيملاه وبعدين 38 وبعدين يملاه لغايه ما يبقى بطه في الاخر
تسلم يا دكتور وناخد الشباب معانا في الاستديو آه بدر انا دكتور بس كنت عايز اسال سؤال يعني يعني حضرتك في حياتنا يعني وان حضرتك تنزل تسوق العربيه وانت رايح وانت في الشغل يعني بتلاقي حاجات كتيره تست يعني تست يعني تستدعيك للاستفزاز يعني ان حضرتك يعني كل شويه اشارات سلبيه عماله تجيلك عماله تجيلك فانت ممكن تكون هادي تتحكم في نفسك تتحكم في نفسك لغايه ما لق- في لحظه من اللحظات بتنفجر في حاجه تانية خالص مع اشخاص تانيين اخرين يعني ازاي اقدر اتحكم في المساله ديت خصوصا ان طب انا بتحكم في نفسي طب الاشخاص اللي قدامي انا حاكم مش في عربيتك لا اللي حصل واللي عمل واللي ده والزحمه والدنيا وكده يعني دي نقطه النقطه الثانيه عايز آه، طيب نجاوب على النقطه الاولانيه ونرجع لك تاني اتفضل يا دكتور
عارف لما انت تكون ما تعرفش الشخص كويس قوي او يكون انسان مثلا انت بتحترمه عشان بتحبه او عشان خاطر مركزه فبتكون حريص جدا في التعامل معاه مديرك مثلا رئيس مجلس اداره فلما تيجي تكلمه مش هتنفجر فيه في اوقات ممكن تنفجر فيه لما مفيش فايده بقى خلاص بقى ممكن آه.
تنفجر فيه خلاص وطز بقى يلا بينا انا مروح انا مرفوض مرفوض بايظة نديله على بايظة يعني.
قفاه. خلاص بقى نديله على قفاه لكن لما بتوصل لمرحله مع الناس اللي انت تعرفهم وتعودت عليهم بتبقى براحتك في الاسلوب لكن لما توصل لمرحله حد ما تعرفوش لسه بتبقى حريص في الاول عشان كده احنا عايزين نتعلم نخلي في حاجز ولو بسيط بيننا وبين اي حد سواء نعرفه او ما نعرفوش عشان نحترمهم عشان نفكر باسلوب بسيط عشان نوصل احنا وهم لاسلوب يناسبنا مع بعض لو انا اعرف حد وكلمته كلام جامد وبعدين هو زعل وانا زعلت دي هتسيب ثقوب في قلوبنا وحياتنا مع الوقت هتلاقي الشخص يقول لك حاجه وانت مش مرتاح وانت بتتعامل معاه واللي بيتكسر ما بيصلحش نقعد نلزق فيه وبتاع لكن عشان اصلحه لازم الغيه واعمل حاجه تانية مطرحها فليه اغلط في الناس انا ضرب نفسي اكون اخلاقي زي ما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه زي وسلم.
ما الله سبحانه وتعالى انك على خلق عظيم لما نبعت وتمم مكان الحق ليه اغلط انا في حد سواء اخ ولا اخت ليه اغلط في اخويا الصغير عشان هو اصغر مني ليه لو انا اب اغلط في ولادي عشان هم عيل صغيره لا هو راجل بس صغير بيكبر هو ده اخويا ولا اختي انا بحترم الكل احترامك للكل ده من احترامك لنفسك ده من احترامك للرسول عليه الصلاه والسلام ده صلى من الله عليه وسلم.
تقبلك واحترامك للمولى سبحانه وتعالى تلاقي هي بتمشي من فوق لتحت فلازم تاخد بالك ان معاملتك مع الناس بتتحاسب عليها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم مش عايزين نكونهم آه لا قدر الله فانا عايز اتعامل مع الناس بمنتهى الروعه وبمنتهى الحب عشان اللي بتبعته هيرجع لك من نفس النوع تسلم يا دكتور ربنا يكرمك لا، طب حضرتك تقول بتبعته ويرجع لك طب افرض هو جاي ابدا يعني هو بادئ اصلا ده السؤال التاني اللي كنت عايز اساله اللي هو يعني اللي هم جايين بغضب فيعني انا اتحكم ازاي في غضب الاخرين ازاي اعرف اسيطر عليهم هم عشان ما يدفعونيش للغضب كويس قوي هنا لو انت لقيت حد غضبان عليك جدا وانت هادي جدا هتزوده دي بنسميها tanking عارف بومبه البوتاجاز لما تملاها زياده عن اللزوم هيحصل لها ايه؟ هتنفجر دلوقتي لو في بومبه بوتاجاز وبعدين في بومبه تانية جنبها وفي ماسوره بتوصل بين الاثنين وانت عمالين تملى في دي لما اتملت هتروح فين؟ للتانية هيحصل ايه في التانية؟ هتتملى ولما تتولى هيحصل ايه؟ هتنفجر وبقاس بتنفجر بتروح للتانية وتروح لدي تروح للتانية وتروح لدي لغاية ما الاتنين ينفجروا ده بالظبط اللي بيحصل لما حد يضغط على احاسيسه والتاني غضبان خصوصا لو هادي ويكلمه باسلوب اكنه عاقل يقول له ايه بس اللي مزعلك يعني هيديك هيقتلك لان لو انت ايه بس انت زعلان وخصوصا لو بتبتسم كمان ممكن تجنه في الاخر هيلاقيه بارد الله قدامه.
العظيم اه ممكن تجنه فانت بتضغط عليك فبتزوده لا مش عايزك تعمل كده تعبيراتك قويه تنفسك قوي وفي نفس الوقت بتسمع وبتنصت كويس وبعدين صوتك بيعلى شويه تقول انت عارف انا بقدرك قد ايه وعارف انا بحبك قد ايه هنا بقى يا ما تقول في الوقت الحاضر مش بصحتنا ان احنا نتكلم مع بعض دلوقتي انت منفعل زياده عن اللزوم خلينا ما نهدى نبدا نتكلم او تحب نتكلم دلوقتي ممكن تبدا تهدي نفسك شويه وبعدين تبدا بحاجه ايجابيه وتنهي بحاجه ايجابيه وفي النص تقول مهما حصل عايزك تعرف ان انا بحبك جدا ما شاء الله فبتفصل بين الشخص وبين سلوكه وممكن يكون ده اكتر يا دكتور بين الزوجين كمان
ده خصوصا بالازواج انت آه، عارف آه.
انا ببص الاقي بين الزوجين واحد عايز يقعد مع مراته وبعد عايز مختلفين تمام.
وبعدين قرروا يقعدوا يتعشوا والشموع وبعدين يقتلوا يتطلقوا يعني الله هو الغرض ان احنا اللي قاعدة وعاملين شموع وصرفنا فلوس عشان نطلع ولا ايه؟ مش عاد- يعني مش تفاق تبص تلاقي انا جول اتنين في فاميلي ثيرابي عندي في ال- في مكتب استشاراتي وبتاع وبعدين قاعدين واخر حلاوه خلاص ماشيين خلاص بقى فرحانين وهيسافروا يقعدوا اسبوع بره واخر حلاوه قالت له بس على فكره انا برضه ما بثقش فيك راح خبطها قال طب انت طالب قالت له انا الحق قال ان انا جيت هنا الله ما تاخدي بالك بتقول ايه طبعاً.
فعشان كده الواحد لازم يبقى حريص جدا ان الكلام بيسبب ادراك أها.
والادراك بيسبب معنى والمعنى يفتح لك ملفات عقليه من خلفيتك ومن القيم بالنسبه لك وهتهاجم او هتهرب ايه اللي يخليني اوصل شخص الاسلوب ده لان انا في الاخر انا تعبان وبعدين نبدا كل واحد فينا يتفاعل على حاجه الاخرانيه لغايه ما ننسى الرساله الاساسيه ان احنا اصحاب وبنحب بعض لما احنا اصحاب وبنحب بعض عارف انا مره حد بعت لي رساله قال لي يا دكتور عاوزك تقول لي حاجه كده ضغطتني في بيتي قلت للشخص ده الشخص الذي يحبك وتحبيه لا تفقديه والشيء الذي تقدريه لا تتركيه ما شاء الله دي من الحكم لو في انسان بيحبك وانت بتحبه ما تخسروش عشان كلام فارغ أه. مجرد ما يحصل اي رساله خطا وتبداوا انتوا الاثنين تدافعوا عن بعض وكل واحد دافع عن نفسه نسيت الرساله الاساسيه ان انت بتحبه في الله لان النهارده ما تلاقي اي انسان بيحبك في الله ما تفقدوش ده مش عاوز منك حاجه شخص بيحبك في الله وبعدين خلاص بتسامحوا بعض انتوا حلوين مع بعض احنا مش هنفضل لغايه اخر لحظه نعمل كده ولو في شيء يهمك ويهمك فعلا وما يغضبش الله سبحانه وتعالى ويحسن لك حياتك ويحسن حياه الاخرين اوعك تسيبه لانك هتتعب جدا لما تيجي تبص وراك بعد سنين وتقول ازاي سبت احلامي وكان ممكن احققها اها شكرا جزيلا يا دكتور ومعانا اتصال كمان من اهلا من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وبركاته ومرحبا
بارك الله فيك يا أستاذ عمر ومرحبا بفضيلة الدكتور إبراهيم وبارك الله في ضيوفنا الكرام الله يكرمك اتفضلي بداية أبدأ بحديث النبي صلى الله, صلى عليه, الله عليه وسلم وسلم.
حينما جاءه رجل وقال له أوصني قال له النبي لا تغضب صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي النبي بذكرها مرة واحدة بل كررها ثلاثا إن دل ذلك فإنما يدل على ما في الغضب من خطر جسيم وشر عظيم ولا غضب فالمرء إذا غضب ساء تصرفه أها.
وشلت حركته وتوقف تفكيره حتى أنك لتجده إنسانا قلقا حائرا متبرما لا يعرف له هدفا ولا يعرف كيف يمضي ولا ماذا يريد وهو يشعر ب- بهزيمة النفس أما إذا ابتعد الإنسان عن الغضب فحتما ستحمد نتائج أفعاله فهو يعرف له ضرب يعرف له ضربا فيسير فيه ويعرف هدفه فلا يكاد يقطع السير حتى يصل إلى هدفه وغايته ناهيك عن طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال التي تتحقق لصاحب الخلق أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق اللهم امين ولو سمحت لي أستاذ عمر بسؤال للدكتور.
اتفضلي.
بارك الله فيه وزاده الله علما اللهم امين اتفضلي أحيانا قد يغضب الإنسان لشيء محمود مهم.
كأن يغضب لإساءة وجهت إلى عالم أو اتهام وجه إلى شخص أو إلى أخ أو صديق أو غير ذلك مم.
فهل مثل هذا النوع من الغضب يكون مذموما وتترتب عليه السلبيات من النتائج وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلمي يا نهله مشاركه رائعه كعادتك نجاوبها الله عليكي على الاسلوب اتعلمنا منك حاجات جميله اسلوبك جميل قوي قوي قوي بصي بقى انت قلتي حاجات جميله قوي في الاول وهي بترد على سؤالك بنفسها يعني لما تبص تلاقي انسان بيهاجم عالم او قال حاجه تضايقك وانت مقتنعه قوي بقيمه الشيء اللي هو بيهاجمه او بيتكلم عليه غلط الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله صنفنا عليه وسلم ثلاثة العالم والمتعلم والجاهل العالم والت- والمتعلم خير فيهم كبير قوي قوي اما المت... الجاهل فلا خير فيه احنا ليه نقعد نتكلم مع الجهله لما حد يجي يهاجم عالم ولا يهاجم حاجه انا لو قعدت دافع عن العالم ده انا ممكن بس عايز اوسع افاقه ممكن اديله كتاب من كتاب العلماء دول آه.
ممكن اعزمه على حاجه يسمعه ممكن اقول له لو قالك لا يبقى انا عملت اللي عليا طيب.
لكن انا ممكن اوصل لمرحله تقول له انت بتتكلم على حد دلوقتي وانت ما تعرفوش ففي الحالات دي كلامك قائم على ولا حاجه فما ازعلش أنا. انا زعلان عليه اللي هو بي- بيتكلم لان اللي محطوط فيه دلوقتي احتمال كبير جدا يكون بهتان مش بس غيبه لان لو اغتبت مسلم دي فيها كام جلده دي حتى لو انا على حق لكن لو طلع مش على حق ده بهتان تعال نحسب بقى البهتان نظامه ازاي ده ده مصيبه كبيره فانا بيصعب عليا الشخص اللي بيتكلم كده لان بهتان وغير كده العالم ده بياخد منه حسنات للصبح دلوقتي فنفرح للعالم عمال ياخد حسنات لان ده عمال يغتابه ومهتم زي ما سيدنا علي رضي الله عنه قال لك اذا قررت ان تغتاب فاغتاب الوالدين هم اولى بحسناتك
يبقى انا بزعل عليه هو انا زعلان عليه انا ده تمام.
غد- ده, ده انا صعبان عليا أها.
ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده انت عمال تتكلم على حد ربنا اداله بعد العلم عمال يعلمه للناس وانت قاعد غيران او حاقد او مش فاهم اي حاجه من دول حطك في مصيبه انت لازم تقترب بمرونه تامه وتشوف هذا العالم للاسف يا بيقول دكتور إيه.
كتير منهم مش فاهم يعني هو بينقل الكلام سمعه او كلام قرأه أو- او كلام شافه على التلفزيون يعني دي بنسميها التحول الحسي ان شخص اخذ من حد اخذ من حد اخذ من حد وعمال يكرروا الاشاعات لغايه ما وصلوا في الاخر كلهم كرهوا الشخص ده ومحدش فيهم شافه يمكن الاولاني سمع عنه يمكن سمعه في حته في جمله ما عجبتوش ما تكمل انت هقول لك حاجه لو لو انت عندك مثلا عندك فيل وجبنا ثلاثه من العميان قلنا لهم قولوا لنا ايه تجربتكم اللي انتوا شايفينه ده مش شايفين حاجه قال لي طب ايه تجربتكم اللي انتوا لامسينه ده واحد لمس راح ماسك الزلموه والتاني لمس مسك الديل والتالت لمس لمس ال- الج- الجلد فاللي مسك الزلموه قال لك ايه ده ده مناخيره كبيره قوي التاني مسك الحيطه قال لك دي حيطه الجلد قال لك دي حيطه والتاني مسك الديل قال لك ايه ده ده ديل صغير قوي هل ده الفيل فكل واحد اخذ تجربه من وجهه نظره صحيح.
لكن الفيل مش كده خالص فكل واحد لما يشوف حاجه من وجهه نظر واحده لازم يكون مرن في الحياه احنا مبتلين بحاجه اسمها سلسله العنعنه الجاهليه معنا ابو محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليك السلام ورحمه الله حياك وبركاته أهلا الله يا ومرحبا استاذ عمر وحياك الله وبياك وحيا ضيفك الكريم وجزاكم الله خيرا وجزاك مثله الله يخليك انا سعيده ان انتوا بتتكلموا عن الغضب بصفه عامه لان احنا يعني شبابنا عايش رتم الحياه السريع اللي فيه فعلا العصبيه على طول والغضب أها.
والانفعالات يعني دول حتى تحاور وتشاور فالغضب بيخرج الانسان فعلا عن الشعور ويجعله يصدر قرار او اقوال او افعال خاطئه وبعد ذلك عندما يهدا يندم عليها صحيح فسبحان الله اسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله, صلى عليه, الله وسلم عليه وسلم وهو يوصينا إن كان غضبا بال- بالتغيير آه، إن كان واقفا ي- يجلس و- أو يتوضأ جميل، أو جميل.
غير ذلك مم.
ويا أستاذ عمر عايزة أقول إن ال- الغضب ده سبحان الله يعني مش قاصر علينا إحنا بس بل إحنا المفروض نس- يكون في يد عون ومساعدة لما نلاقي حد متعصب أو غضبان إحنا المفروض يبقى عندنا حلم معاه ونحاول إن إحنا نهديه لأن هو إحنا كده بنساعده على إنه ما يخرجش افعال او اقوال او اي حاجه يندم عليها بعد كده بالعكس احنا ناخد حسنات لما نساعد ان هو يجلس او يتوضا او نحاوره بالهدوء صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه جاله، وسلم.
آه، رجل يساله عن ابشع صفه ويعني وجريمه بيساله عن بيقول له يا رسول الله ائذني صلى الله ان عليه ان وسلم.
اذني فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم آه، لم يقم بضربه او ب- آه، او بسبه بل أها.
د- دنا منه صلى الله عليه وسلم وحلم عليه واجلسه وقال سبح- رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريده لأختك وأمك وابتدى يكلمه بالحلم والرأفة والرحمة ففعلا يعني احنا محتاجين ان احنا نبقى عندنا آه، يعني كمان عندنا آه، انتماء عندنا ان احنا عايزين نساعد كمان اللي اللي هم آه، عندهم انفعالات او غضب مش قاصر علينا فقط و- وبشكرك يا استاذ عمر وبشكر ضيفتك الكريم وجزاكم الله خيرا بصراحه يا محمد مشاركه جميله جدا ومتميزه ربنا يبارك السلام فيك عليكم ورحمه الله وبركاته الله يحفظك آه، طيب ناخد الشباب هو آه، صراحة أنا عندي سؤالين نبدأ بس السؤال الأول آه أنا شايف إن الغضب ده هو طاقة آه الطاقة أو سلاح ذو حدين حسب الشخص اللي بيواجهه يعني مثلا أنا في موقف مثلا حصل مع ابني مثلا خطأ مثلا أخطأ معين فغضبت الخطأ دوت فأنا ممكن أوجه الغضب دوت توجيه حميد أو توجيه سليم وأقرب لابني وأعرف أخطأ كده ليه وأوجهه في حياته وممكن تكون غضب دوت أو الموقف دوت يكون نقطة انطلاق لحياة أفضل لابني جميل.
وممكن ممكن اتنرفز عليه ازعله آه، اضربه فيبعد عني فانا سؤالي مش يعني مين اللي بيوجه الغضب ده يعني مين اللي بيخلي ناس يغضبوا عشان خاطر مثلا فريق خسر وما يغضبش مثلا عشان خاطر مثلا آه، عالم مثلا زي ما الاستاذ عمر قال آه، وجه له إساءة.
اساءه ليه مثلا اب بيزعل ابنه جاب مثلا درجه حلوه درجه وحشه في امتحان وليه مثلا ما يغضبش اللي هو مثلا اثر في صلاته او اثر في صومه او اثر في أها.
ده مين يعني انا حاسس احنا في مشكله او في تحدي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه توجيه الغضب يعني هو الغضب طاقه يعني ينبغي توجيهها طيب.
مين اللي بيوجه الغضب دوت سؤال جميل ماشي ده السؤال الاول تمام انت انت بتتكلم في عمق اسلوبي في الكلام ده طبعا توجيه الغضب بيجي منين وانت قاعد دلوقتي بتفكر عشان خاطر تطلع الكلام بره فلازم يحصل حاجه جواك الاول الحاجه دي بنسميها الدوره الذهنيه الدوره الذهنيه بتشتغل جواك بتيجي من الذهن يبعت الرساله للمخ عن طريق حاجه اسمها micro transmitters اللي هي خلايا صغيره خالص خالص بيبعتها للجسم الجسم يروح للعقل العاطفي اللي هو ال limbic system ياخد منه احاسيس ياخد رد فعل جسماني شعوري يطلع تاني للمخ تطلع تاني للذهن يبقى اللي يوجه كل ده اساسا من جوه الذهن مين بيوجه الذهن انت يبقى انت المفكر السبب في الفكره اللي حاططها في ذهنك والذهن وداها للمخ ففكر فيها ولما حصل التفكير حصل التركيز ولما حصل التركيز حصل انتباه ولما حصل انتباه حصل احساس لما حصل احساس حصل سلوك لما حصل سلوك حصلت نتائج لما حصل نتائج حصل واقع وحصل واقع وحصل مصير يبقى مين السبب انت فبص في الاخر مين بيواجهني بقى في الحالات دي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي القدره على الاختيار ان انا ممكن اختار ان انا اتعصب واغضب وممكن اختار ان انا ما يحصليش ده طب امتى اختار يبقى اول كلمه اساسيه ادراك لازم تدرك ان انت بتغضب وبتدرك تضرب على الناس وتزعلهم منك طالما ادركت الادراك بداية التغيير والتغيير بداية النمو والتقدم إن لم تدرك لن تتغير تقول لا أنا كده أنا هفضل طول عمري كده مين اللي قال كده أنت اتعلمت إن أنت تغضب ممكن تتعلم إن أنت ما تغضبش يبقى أول صحيح.
حاجة في التغيير هو الإدراك أول ما أدركت من الإدراك خلاص أول ما تدرك على فكرة هقول لك حاجة طلع الميكروفون على بقك كده طلعه شفت ازاي اوكي نزله تاني عايزك تطلعه وانت بتبص له شفت طلع اقل في السرعه نزله تاني طلعه تاني شوف هيحصل ايه لانك عمال تبص له فخلال ما تبص له مفيش احساس انفصلت فالادراك يخليك تنفصل عن الاحساس لو حد بياكل ضوافره مجرد ما يدرك مش هيعملها لان عمال يبص بيحصل ايه فالاحساس بيقل والسلوك اللي بعدها بيكون ايجابي فعشان تنفصل لازم تدرك فالادراك هو الاولاني اول ما ادركت بعدها القرار تقول انا ادركت ان انا بغضب وقررت ان انا اغضب في حدود الطاقه الايجابيه الفعاله اللي تفيدني وتفيد الناس انا مش هغضب بس وخلاص لان الغضب لان الغضب نفسه طاقه شحنه انت عمال تطلعها عشان ترتاح بعد كده لكن لما تيجي تخش ترتاح ما بترتاحش ضربات قلبك وتنفسك بتاخد 45 دقيقه عشان تتزن تاني من اول وجديد وفي ال 45 دقيقه ممكن تموت تموت غضبان ده يبقى اهبل واحد يموت غضبان كمان ميت وغضبان كمان يبقى عبيط مش كده يبقى يبقى ميت وغضبان كمان يبقى عبيط فتبص تلاقي شخص يقول لك الله انا عايش مره واحده اغضب على الناس اللي بحبهم اغضب على خلق الله انا مش عارف أصبر. لقيت واحد ماشي في الشارع يقول لي انا في جيبي سكينه تقول لي ليه بقى كده؟ قال لي انا مستعد فانت لازم من بيتكم جاهز تضرب انت جاهز تضرب خلق الله بدل ما تقول انا جايب في جيبي حاطط 20 جنيه كل جن- جنيه جنيه جنيه فكه عشان افتش وادور على الغلابه عشان اديهم جنيه فاما سائل واما سائل فلا تقهر بدل ما ننزل في ضرب اضرب اقهر خلق الله ففي الحالات دي من اول لحظه الادراك تاني حاجه القرار ثالث حاجه الاختيار رابع حاجه المسؤوليه انك تاخد مسؤوليه اللي انت بتعمله فانا اخدت المسؤوليه هي بدايه القوه الذاتيه وبعد كده الفعل ابدا اتعلم واثقف نفسي عشان اكون افضل حاجه في حياتي ما عرفتش حاجه ممكن الغضب يوديني في قاع جهنم في الاخر لان هغلط والناس دول كلهم إن انا بغلط فيهم هيكونوا خصم ليا يوم القيامه وانا ليه حاطيني في موقف زي كده انا بنزل حتى لو لو حد خبط عربيتي من ورايا سواء مثلا انا بنزل اشوف الشخص ده عنده فانوس اتكسر انا بدفع له فلوسه افضل ان انا اخد حقي هنا وهو ياخد حقه هنا بدل ما اخد قسم ليا يوم القيامه على حاجه ما تستاهلش عشان الفانوس ده صحيح.
الفانوس ده ممكن يحط يخرب بيتك يوم القيامه هو ده يا رب خد الفانوس بتاعي انا عاوز الفانوس حسنات هو ده احنا مش ناقصين فالبص لا لما انت في اول باول اول باول بتشتغل على نفسك اشتغل على شغلك بتاكل عيش اشتغل على نفسك بتصنع حياتك بحالها
كتير من الناس يا دكتور كلامهم تحسوا انه للثرثره بس اما كلام حضرتك ما شاء الله كله يعني قيم ومعاني جميله تسلم يا دكتور ومعانا السؤال التاني طب ناخد زميلك ونرجع لك تاني آه، أول حاجة برحب بحضرتك يا دكتور وفعلا أنا سعيد جدا إن بلتقي بيك النهاردة كنت بحلم حلم جميل وبحققه دلوقتي آه، هو سؤال يا دكتور آه، أنا في الشغل بتاعي مثلا عندي صاحب العمل آه، راجل بيغضب في أوقات معينة آه، ممكن بعض الغلطات أنا بعملها حد بيعملها فهو الراجل بيغضب أنا برد بابتسامة هو بيفتكر يعني بيفتكر ان انا بنرفزه اكتر او حاجه زي كده فانا كل اللي بعمله بعد كده بمشي ازاي اقدر امتص صاحب آه، العمل في موقف زي في حاجه زي دي وهكمل لك باقي السؤال آه، في حته فاللي انت بتعمله ده ممكن يجيب له تخلف ده كويس انك لسه عايش ده والله كان ممكن يقتلك عارف انت لو انت مثلا غضبان على حد هو بيوصلك بيجنك خاصه لو انت تكون مثلا تكون انت مديره كمان اه انت بتتكلم موظف عندك وهو شغال عارف لو عندك ابن ويعمل في كده هتخبطه بحاجه يعني ايه انا انت بتعمل ايه انا كان عندي موظف بيشتغل عندي كمدير استقبال كنت انا مدير عام فندق وفنادق انا عامل اجتماع كل ما ابص له يبص لي مع ان كل اجتماع سخن يبص لي و... بعد ما خلصنا جبت قلت له انت عايز تترفد انت لسه بادئ بقالكش اسبوع عايز تترفد انت بتضحك ليه؟ قال لي لان انا فرحان ان انا قاعد معاك ده انت عامله الليله في كندا بس انت بتضحك مش عارفين نشتغل قال بالعكس انا سعيد طب ما تقول لنا الله يسعدك مع السلامه لكن هي لازم تكون جد شويه هنبقى نسعد مع بعض فلما توصل لمرحله مديرك قال لك حاجه لازم تفهم الناس جايه ازاي وليها قيم فقيم الشخص الاخر محتاجه انك يكون وشك زي ما انت دلوقتي يكون وجهك معتدل وبعدين لازم يعرف في الوقت المناسب بالاسلوب المناسب بالصوت المناسب تقول له يا فندم انا من نوع ال- ال- اسلوبي بسيط انا انسان بسيط قوي انا ابتسامتي موجوده على طول وشايف ان حضرتك بتعلمني حاجات كتير فالقعده دي انت بتكلمني فيها فانا بتعلم فانا فرحان ان انا اتعلمت يمكن وصلت لك بالاسلوب مختلف بس انا طريقتي كده لكن اوعى تتفاخر بالعكس ده انا بتعلم منك فانا متشكر قوي على التعليم اللي عنده لي ان شاء الله فالبوس لا توصل لمرحله بتريحه وبعدين باستمرار امشي من خلال طاقته اول ما تبدا تبتسم او تغضب بسرعه فانت قطعت الطاقه بينك وبينه فاصبحت اتنين واحد خصم التاني لكن لما تمشي من خلاله وطريقه انت بتستفيد منه واللي انت متمتع ان هو بيعلمك هتبص تلاقي الشخص يفرح خصوصا لو تدينه حاجه تكون محدده خصوصا دي اتعلمت دي منك ومن ساعتها بنفذها الله يفتح عليك انا فعلا اتعلمتها ومبسوط قوي ان انا اتعلمتها وانا بتعلم منك فانا فرحان انت بتيجي تكلمني يمكن حد تاني يفتكر ان انت بتعنفني لكن انا فرحان لان انا بتعلم منك فرسالتك بالنسبه لي علم فما تزعلش مني انا ما اقصدش اطلاقا حاجه زي كده طب يا دكتور آه، لو قدامي 20 30 واحد ودي حصلت معايا قبل كده فعلا 20 30 في موقف ما هم فاهمينه غلط كله جاي عليا كله بيتخانق كله بيزعق كله متنرفز غضبان جدا وانا ببص لهم وساكت ممكن ب- آه، في بعض الاوقات ببص لهم بابتسامه وساكت وم- وبتوصل للضحك هعمل ايه طيب هرد عليهم اقول لهم ايه هم الناس مش مش فاهميني او مش عارفين يوصلوها بوصلها لهم بعد كده بس ازاي في نفس الوقت ده مثلا احنا في شارع في مكان الناس هتبص علينا هيبقى موقفي انا وحش هيبقى شكلي وحش ازاي في الوقت ده اقدر امتص غضبهم او اقدر احاول اخليهم يهدوا شويه انت تقول لهم حريقه وتروح جاري هتلاقيهم كلهم يجروا لما لما ناس كتير بيتكلموا بياخدوا الطاقه من بعض لما ياخدوا الطاقه من بعض وانت عمال تبتسم قدامهم كلهم هيبقوا ضدك حتى لو في حد بيدعمك انت ت- تركز على واحد فيهم وترد عليه حد تاني بيكلمك قلت له انا عشان عشان اقدر افهم اكتر اسمح لي بس هرد عليه وبعدين اتكلم معاك بعد كده فتبص لا انت قاعد بقوه الاقناع مع الحسيين اتكلم بطريقه حسيه مع البصريين طلع طاقتك شويه مع السمعيين اتكلم بالتحديد اكتر وبعدين اتكلم بالتعميم يعني دي عموما بتعمل كذا وكذا والراي عموما كذا اوعك تدافع عن نفسك لو تدافع عن نفسك تبقى ضعيف لان كلهم هيدوك زياده عشان تدافع عن نفسك اكتر بس في الحالات دي بتطلع الطاقه بتاعتك شويه بتبقى اقوى وتعبيرات وشك زي ما هي كده وبتهز فعلا راسك عشان تفهم اكتر وتسال اسئله عشان تجمع معلومات ولما ترد رد على كل واحد باسلوبه ففي الحاله دي تلاقي نفسك عندك الكنترول على كل دول وبعدين انت ايه الاساس ان قعدك مع 20 مره واحده كلهم يكلموك انت ب- ليه؟ ما تاخد لك واحد واحد تدرب فيه آه.
بتبقى مثلا في مواقف معينه او في حاجات معينه م- مثلا طالعين في مكان في مثلا اجتماع في حاجه معينه شغالين teamwork مجموعه عمل مع بعض بنعمل حاجات وفجأة مثلا هم واحد مش فعلا زي ما حضرتك قلت مش فاهم الموقف ده والباقي بقى وراه بيتكلموا ب- بأسلوب تمام.
صعب وجامد و... وبتبقى نفس الكلام ده تمام شكرا جزيلا
والله يا دكتور ابراهيم اوقات في في البيت عندي مثلا والدتي شايفه حاجه غلط وانا عاملها فعلا غلط والدتي بتفضل تزعق لي فانا بقى ببقى هادي هادي وفي الاخر بنفعل مره واحده وممكن صوتي يعلى اوقات ففي اللحظه دي بدخل البيت عن... بدخل مثلا أو- الاوضه عندي واقفلها على نفسي واحده كده وبعد ما اهدى بروح اعتذر لها ببقى عارف فعلا انا غلطان وفعلا اعمل لها الحاجه هل يا ترى بقى الغضب ده بيجي من افعال ولا افكار سلبيه ولا الاثنين معا اها
شوف الاسلوب اللي انت عملته دلوقتي انت قلت حاجتين في نفس الوقت قلت هي بتزعق لي على اساس ان انا غلطان بس انا عارف ان انا غلطان يبقى انت اديت لها الحق كأم انها تغضب لان انت غلطان انت عارف انها غلطان طب لما اول حاجه تعملها طبعا انت عارف انها غلطان ما تغلطش ففي الحالات دي خصوصا في الحاجات اللي بتضايق انت يعني خلاص قاعد لها بقى هي يعني غلطت انها جابتك ف... فاللي احنا عايزين نعمله اول حاجه نشوف نفسنا احنا الاول فنظبط الطاقه بتاعتنا احنا عشان ما نخليش شخص انا عارف ده بيتضايق من حاجه معينه انا بعملها له ليه؟ ما انت عشان تتفادى المشاكل دي انت بتتفادى بس هي تتقرب منه هنا بقى لو حصلت نفسك رحت ماشي وقفلت الباب عليك والكلام ده كله سبت وبعدين غلطت واعتذرت لها ماما هتتعود على كده وهتزيد لا انت في الوقت نفسه لازم تقول لها ماما انا غلطت انا غلطت ماما انا غلطت انا غلطت وانا بعتذر وتقف على هنا خلاص عشان خاطر مهما كان الشخص ده يسب ماما ولا بابا ولا اخ ولا اخت ولا حد اكبر منك يبقى عارف ان انت عرفت ان انت غلطت وانت اعترفت بالغلط وتقف عند هذا الحد عشان الشخص ما يبقاش يتمادى وفي حاجه يا دكتور برضه مش يا ماما انا غلطت بس حضرتك ال- أيوة.
الموضوع بقى يحصل فيه تطورات تانية يعني اتفضل يا دكتور.
فلازم توصل لمرحله انا غلطت وبعدين تقف هنا وتقول لها ماما انا بتعلم وعلميني انا بتعلم منك لغايه دلوقتي فانا مش عاوز اغلط لو حصلت مني غصب عني عايزك تفهمي برضو ان انا كبرت ده بقى بالصوت المناسب في الوقت المناسب بالاسلوب المناسب هتبدا في الاول ماما انت عارفه انا بحبك قد ايه انا كبرت لما تتكلمي معايا كلميني ان انا كبير انا مش صغير لان ما عنديش فكره انا بنامش طول الليل بعد كده وبعدين تنهي بالحب ومهما حصل انت عارفه انا بحبك قد ايه وتسيبها وتمشي هي مش هتنام طول الليل لان ال- الخاتمه الشعوريه عميقه وبتوجع تمام خصوصا لو تعمل لها امينه رزق كده عارف ازاي مش عارف انا بحبك قد ايه تروح ماشي كده مسرح آه. وبعدين تلاقيها تعبانه قلت لها شوف لنا بقى معاك 10 جنيه
إيه يعني اقول في احنا في نهايه الحلقه فبسال حضرتك سؤال موقف خلى الدكتور ابراهيم في حاله انفعال او في حاله غضب شديد
عارف لما يكون عندك عيال يطلعوا لك برج من نافوخك خصوصا لو عندك توأم يعني كتير قوي انت في الحياه في حاجات كتير قوي بتوصلك خصوصا لما تحس ان الشخص مش فاهم ومش يفهم فحاجه من الاثنين بتعملها ان الشخص عمال يتكلم عمال يتكلم عمال يتكلم وبجهل تام وبيتكلم حاجه معاك وعارف ان انت يمكن تكون من علماء العالم فيها مم.
ومع ذلك برضه بيجادل اه عمال يجادل في حاجه مش فاهم حاجه خالص خالص فبتبقى جواك عمال تدعي له وربنا يهديه لانه انا عارف ان انا دلوقتي عرفت تماما انه كنت متخلف تماما انا كنت فاكر كان عندي شكل دلوقتي اتاكدت انه متخلف الحاجه اللي ممكن تضايقني فعلا لما حد يبدا يتكلم على الله سبحانه وتعالى سبحانه باسلوب ادمي ما عندوش اي علم باللي يقوله ولا اي فكر في اللي بيقوله ويفتري فمن افترى على الله كذب غير لما يجي حد يقول لك ازاي تعرف انا كنت قاعده كنت لسه بتكلم فيها من شويه مم.
حد يقول لك تعرف لو حد بيبني جامع مم.
وفي ذره كده مش لله سبحانه وتعالى ربنا يرفض الجامع بتاعه كله كله كله قلت له انت بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل استغفر الله على سكرتير ربنا انت خدت كل المعلومات كده حاشا.
انت ازاي تحط نفسك ازاي تحط نفسك احنا انا وانت قاعدين هنا في القعده دي نتعشى وبنتكلم على رحمه ربنا ده احنا كل الكون عنده قطعه يوم القيامه ربنا هيحطها على 99 هتلاقي استعراض استعراض من رحمه الله وروعته وجماله وعارف وحبه وحنانه انا وانت قاعدين نقرر طب ممكن اخد الفلوس دي وابني بقى كباريه واجيب فيه رقصات قال لي يا دكتور قلت له ممكن ولا مش ممكن قال لي ممكن قلت له انا ببني جامع وفي اسم الجلاله والناس بتصلي وبندعي لله وبنحب الله ونسبح ونذكر ونقرب الله عز وجل هو اعلم الله.
بنوايانا وانا عارف وفرض ان انا عملت غلطه الله هو الذي يقبل التوبه عن عباده يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ده عبادي بيعبدوا لا تقنطوا من رحمه الله ان سبحانه.
الله يغفر الذنوب جميعا يا حبيبي يا رب ازاي نقعد نتكلم عليه كده دي تغضبني وكان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه غضبه وسلم.
الشديد في الحاجات دي الله عليه يغضب وسلم.
في حب الله غير كده بسيط اشتم فيه زي ما انت عاوز ولا هو هنا عارف لانه الحاجات الدنيويه ما تهموش لكن اول ما تقدر في الله والحرب يتحول الى قوه رائعه في حب الله سبحانه وتعالى الحاجه دي هي اللي تضايقني قلت لما الناس تقعد تتكلم وتظلمك على حاجه خايبه ما تستاهلش وفي الاخر نسي نفسه ان ربنا مش هيسيبك زي ما قلت من شويه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا دي دي مصيبه فانا بيضايقني عدم الادراك لما تلاقي واحد ماشي في الشارع وفي ايده سجاره وطويل وعريض وكرافته وبدله وهيصه وماسك جمره من جهنم 214 سم في سجاره 22 نوع من السرطان دي فيها سرطانات العنقوديه 18 فتوى انها حرام بتسبب بلاوي متلتله ومرض وسرطانات وموت وماسكها ويظلمك بيها وانت قاعد تتعشى وتقول له لو سمحت يقول لك اخلص ودافع عن نفسه فتلاقي نفسك بتغضب اما تلاقي بنت ماشيه في الشارع لابسه حجاب فبتمثل الاسلام وفي نفس الوقت محزقه فبتمثل مين دي؟ فبتخليك تغضب فبتقول لها يا بنتي حرام عليكي انت دلوقتي بتاخدي ذنوب على الاسلام مش بس على انك محجبه ولا لا لانك اي حد شافك محجبه دي مسلمه ومحزقه دي مجرمه فانت مين فيهم الله انت مسلمه ولا مجرمه انت مع الله ولا مع الشيطان انت من الكاسيات العاريات انت محجبه ولا محزقه ما تتفقي عشان نعرف نمشي لان من نظر الى امراه وتمناها في نفسه زنى فيها فانت على ما, على ما تمشي شارع خدت لك 10 12 زنا دي مصيبه مصيبه وزنا من اكبر الكبائر بتعملي في نفسك ايه فدي تغضبني فساعات كده اقرب منهم ازيك يا بنوته اهلا يا دكتور يا الحمد لله انا معروف عايز بس اقول لك حاجه خليكي لابسه البنطلون ده بس حطي حاجه طويله عليه لغايه الركب عشان ما تبانش عشان ده لو الراجل بصلك من رقبتك لفوق بيحترمك لو بصلك من رقبتك لتحت موجودين عند البقره ما بيحترمكيش
العين تزني وزناها نظر
فالحاجات دي بتخليني اتضايق اتضايق ليه خايف على الشخص نعم.
اشوف شاب صغير بيدخن وازاي عايز تكبر وتكبر وتكبر وتكبر وتحقق احلامك واهدافك وعمال تشتكي طول النهار بس عمال تدخن وعمال تمشي ورا البنات وتتكلم مع اصحابك الخايبين هم كمان دي تغضبني انت واحد يجي يشتري انا جوزي انا مش عارف ايه طب ما انت عماله شعر بيه في التلفزيون لما تطلعوا في التلفزيون انا جوزي بيعمل بيعمل بس انا ما اقصدش اتكلم عليه ده انت خليتي 80 مليون يبصوا له انت كمان دي وقعتك سودة يعني انت جايه من الجنه 80 مليون وهو- ده في مصر غير الوطن العربي اه ده, ده ايه غير الدول المجاوره ده مش زي بقى وعماله تشهر بيه في وسط العالم وهي تقول لك لا انا جوزي يعني طب قول راجل لي حاجه طيب.
كويسه عنه الله ايه حكايتك وبعدين طلعت شهري بيه في قدام الناس ما تخف شويه فتبص تلاقي يا اخي الحاجات دي بتخليني اغضب للاصلاح أها.
فلما انزل بعد كده في البرامج بتاعتي في التلفزيون بقول للناس تعالى نتكلم على الادراك عشان كده ده البرنامج اللي بعت- اللي عملته اللي اسمه طريق النجاح ركزت على الادراك لان لولا الادراك لن نتغير فخد بالك من الادراك انت بتدخن ومش واخد بالك انت بتشتم في الناس ومش واخد بالك انت محزقه ومش واخد بالك انت كمدرس ما بتربيش مش واخد بالك انت اب بتضرب مش واخد بالك انت ام بتهزقي مش واخده بالك انت عيل صغير عمال تعمل بلاوي الدنيا مش واخد بالك احنا ماشيين في الشارع لابسين ازاي وبنتكلم ازاي شخص يصلي ويصوم واخر حلاوه ويبكي من حب الله ويتعامل معاه بفلوس نصاب الله ايه الموضوع الحاجات دي بتغضبني بتعامل مع ناس على اعلى مستوى ينصب عليك وبعدين يفتري عليك انا في واحد سبحان الله ده يغضبك ينصب عليه خمس سنين ما اديناش نكله ولما طلبنا نقعد قال لك يحط اعتذار في الجرايد ده يغضبك فبتقضيه طبعا صحيح.
تقضيه قضايا تعين له اقوى محامين عشان تقضيه ده يغضبك بيغض... بيخليك تغضب غضب ايجابي عشان نحطه عند حده وبعدين هتلاقيني بحضنك واحبك في الله وبرضه مسامحك برضه مسامحك في الله لكن في حاجات بتوصل لمرحله ايه الغضب ده يتحول اللي انا قلته في الاول الى غضب ايجابي الغضب الايجابي اللي فيه فعل ايجابي يوصلك لنتيجه فيها مقياس كلنا بنستفيد منه لكن لو شفتك في الشارع هسلم عليك انا بفصل بينك وبين سلوكك يمكن احضنك كمان لكن بسبب اللي انت عملته ومش عارفين نتفاهم يبقى في قضاء وربنا سبحانه وتعالى الله ده اللي شاكت على اللي يسكت على الحق شيطان اخرس أها.
مش هسيب حقي مش هسيبه لك الفلوس دي اخدها ابني بيها جامعه اديها للغلابه اديها لاخواتي اديها لاي حد الله مش هديهم لك انت انت راجل مليونير تاخد حقي ليه فاهم ازاي أها. آه، أشهد الله أني وجميع العاملين في القناة وجميع مشاهدينا نحبك في الله آه، سؤالي الأخير دكتور إبراهيم أيهما أقوى أو أكثر تأثيرا زعلي من نفسي ولا زعلي من غيري
لا يوم اكثر تاثيرا ممكن جدا لما تيجي الاثنين الاثنين اصل هنا العلماء قال لك اني فيهم اقوى اقوى لمين وامتى وازاي وفين انا ممكن ازعل من نفسي قوي لو كنت عملت فيك حاجه وانا بحبك في الله أها.
وامشي بعد كده يا عم الزعل ده بيبقى عميق لان انا زعلت من نفسي ان انا زعلتك فالاتنين داخلين في بعض لان مش ممكن تزعل حد من غير ما تزعل انت كمان والا لن تتاثر اصبحت بارد ولو نمت بيها اتكونت لك شخصيه جديده اللي مش همك تمام.
ودي هتبقى مشكله كبيره قوي انت ما يهمكش حد ما بيهمكش عارف لما تكون بتحس بالناس و- وبعدين تعمل حاجه وتزعل حد انت لازم تزعل انت الاول عشان تزعل حد لازم الفكره تروح للجسم يتفاعل معاها يرجعها فانت هتتاثر وبعدين تبعتها له فهو اتاثر فبيرجعها لك تاني ولو ما رجعهاش انت هتاخدها وتتاثر كمان مره فانت اتاثرت مرتين هو اتاثر مره واحده فما تفرقش بقى انت لوحدك ولا هم لوحدهم الاتنين بيكملوا بعض أها تسلم يا دكتور بدر آه، لو قلت لك تقدر تقول لي استفدت إيه من الحلقة على مدار ساعة تقول إيه
لا هو مبدئيا الواحد ازاي يتح- يقدر يتحكم على قد ما يقدر في اعصابه مم.
آه يعني دي دي نقطه مهمه جدا لان في نقطه برضو يعني برضو معلش اسمح لي اسال عنها لان دي برضو مأثره على البني ادمين يعني ان في انسان دايما حاطط في دماغه ان هو عصبي انا كده ربنا خلقني عصبي انا مش عارف كده فطبعا دي يعني هو هو عنده استعداد زي ما حضرتك قلت في الاول استعداد للعصبيه ف- ف- فدي برضو انا يعني لازم نغير المفهوم ده يعني دي نقطه برضو من النقط اللي انا استفدت منها جدا يعني تمام تسلم يا بدر استفدت إيه من النهاردة الصراحه انا استفدت من البدايه في الادراك بس الصراحه عندي تلات اسئله في في الدكتور باين ان شاء الله قادر يستقبلهم كسؤال واحد ويجاوب عليهم كسؤال واحد عشان ال- الفايده تعم يعني نخلي الأسئلة في حلقة تانية إن شاء الله بس أنا عايزين نجمل استفاداتنا النهاردة من الحلقة ان البدايه في تغيير الادراك جميل.
بس المشكله ازاي نغير الادراك تمام
انا استفدت ازاي اقدر اتعامل فعلا مع الناس آه، لما بي... آه، لما هم بيغضبوا وانا اقدر امتص غضبهم وفعلا انا اقدر آه، ازاي ابدا اعمل خطوات عمليه عشان اتجنب الغضب ده من غير ما ابتسم
طبيعه كانت بس مش أكتر.
جميل اللي هو زي لما انا بتعامل مع الناس ازاي اعمل اقدر اقول لهم بالغضب الايجابي اللي هو ما يقعدوش عليا ما يقعدش عليا بالسلبيه في التحدث معاهم شكرا إيه، ختمنا موقف آه، كان بيغضب حضرتك قوي موقف بيخليك منفعل جدا لو موقف طريف تختم لنا بيه الحلقه موقف طريف مم.
كتير كتير قوي يعني بقول ساعات بتحصل لي حاجات في الدورات نفسها خصوصا لما كنا بنعلم كنا في بلد من البلاد العربيه كنا بنعلمهم حاجات في الان ال بي في البرمجه العصبيه وبعدين بقول لما تبص ناحيه الشمال فوق ده بيبص للذاكره البصريه لو بصيت ناحيه اليمين فوق ده التخيل البصري لو بصيت هنا ده ده الذاكره السمعيه هنا ده التكوين السمعي وعمال اتكلم على عين فواحد قال لي يا دكتور طب لو احول قلت له انت تحول عشان يكون في توافق
مشاهدينا في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه باسمي وباسم جميع العاملين في هذه القناه المباركه وباسمكم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور ابراهيم الفقي رائد التنميه البشريه في الوطن العربي فجزاكم الله خيرا الله يبارك فيك ومتشكر قوي قوي وانا بس عايز اعقب على حاجه بسرعه جدا كده ما في ساعات يقول لك زي ما تقدرش تعلم طبعا سوري كلب كبير حركات جديده انا ممكن اعلم اي كلب اي حركات في اي وقت بالاسلوب المناسب وبالصوت المناسب وبالحب المناسب حتى الحيوان فتخيل احنا كبني ادمين طالما ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى وتتبعنا باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام وبعدين بدانا ننمي حياتنا بالعلم والكفاح زي ما اقرا وبالقلم والكتاب ويقرا ونرتبط بالمولى عز وجل وما نضيعش لحظه من حياتنا انها فعلا ممكن تكون اخر لحظه ونعيش بالحب وننشره في الارض اللي احنا ماشيين ماشيين فسيب بصماتك في الدنيا عهدناك ومجموعه الفقي آه، موفونا دائما بالعهد فعايزين نوعد الحلقه الرابعه باذن الله عز وجل مع الشباب حاضر خلاص ان شاء الله قريبا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا لا يسعني للمره الثانيه الا ان اتوجه بالشكر والتقدير للدكتور ابراهيم فيرا التنميه البشريه شكرا جزيلا وايضا للشباب معانا في الاستوديو بارك الله فيكم بصراحه يعني افدتونا جدا بمشاركاتكم وطبعا كلنا استفدنا من الدكتور ابراهيم فربنا يجزيه عنا الخير ويجزيكم عنا خيرا ومشاهدينا من هنا الى القاكم في حلقه قادمه لكم مني اجمل تحيه الحلقه دي باذن الله عز وجل موجوده على مو... على موقع القناه آه، اليوم باذن الله عز وجل ونتمنى من جميع مشاهدينا ينشروا الحلقه عبر المنتديات عبر الفيسبوك عبر الاسطوانات ويهدوها للشباب انتظركم حلقه قادمه تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو صورة بين الكتاب أنا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب